السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم حبايبي يعني وأهلي وناسي في هذا الشهر الكريم المبارك كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وسعادة وربنا يجمعنا دايما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه حقيقة يعني اخترنا ليكم سلسلة أتمنى إن شاء الله أنها تنال إعجابكم وأتمنى إن شاء الله أنها تكون شعاع بيضيء اخترنا لكم يوسف الأحلام ليه سميته يوسف الأحلام؟ طب ما كنت أقول قصة يوسف عليه السلام وخلاص وكانت تأدي الغرض لكن ليه هدف جوايا وسامحوا لي يعني عايز يعني أفضفض لكم باللي في قلبي وإن كنا مش في برنامج فضفضة لكن عايز أقول لكم يوسف الأحلام لأن جوايا أحلام كتير قوي لشباب الأمة ولأمتي ولكل حبايبي من المسلمين في كل أقطار الأرض أحلام كبيرة أوي أوي بحلم من جوايا إن كل شباب الأمة يبقوا في عفة سيدنا يوسف فعشان كده سميته يوسف الأحلام بحلم من جوايا إن كل المسلمين يكونوا في رحمة ورقة وعفو وصفح سيدنا يوسف بحلم من جوايا إن ربنا يمكن للأمة الإسلامية ويمكن لإخواننا في فلسطين ويمكن لإخواننا في العراق وفي كل مكان زي ما مكن ليوسف عليه السلام عشان كده سميت السلسلة ديت يوسف الأحلام بحلم من جوايا بحاجات كتيرة جدا لأمتي حبايبي إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات أبائي وأمهاتي أولادي وبناتي بحلم للدنيا كلها بحلم لها كلها بالخير وبتمنى ربنا يجمعنا في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل سنة على الطاعة ويجمعنا في الآخرة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نقيت سورة يوسف على وجه الخصوص علشان أعملها رسالة لكل مبتلى رسالة لكل حزين رسالة لكل مظلوم بقول له اصبر واحتسب وإن شاء الله إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا آه أليس الله بكاف عبده سبحانه وتعالى بقول له اخويا حبيبي بعت لك الرساله ديت عشان لما تشوف الالام والجراح اللي مرت بسيدنا يوسف تقول الحمد لله اذا كان نبي كريم زي سيدنا يوسف عليه السلام الذي اوتي شطر الحسن ورغم ذلك ابتلي كل هذه الابتلاءات يبقى انا الحمد لله في خير وفي عافيه وصدق رسول الله وصلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل بعت رسالة من خلال الصورة لكل شباب المسلمين عشان أقول له شوف يوسف عليه السلام صبر قد إيه أمام فتنة الشهوات ورغم ذلك كتير من شباب المسلمين مش قادر يصبر أمام أقل فتنة لا ده يوسف عليه السلام كان قدامه أعظم فتنة ورغم ذلك صبر وثبت بفضل الله وبحوله وقوته سبحانه وتعالى بعت رسالة يوسف تذكير للأمة بنعمة العفو والصفح بنعمة العفو والحب والمعافاة إن الإنسان يعفو عن إخوانه ويصفح ويغفر ألا تحبون أن يغفر الله لكم لابد أن نعفو وأن نصفح وأن نتسامح ويعني سبحان الله وما زال الله عبدا بعفو إلا عزا يا جماعة اللي ما بينكم وما بين بعض أواضي ومشاكل وألام وأحزان وجراحات ومشاكل كتيرة جدا اعفو عن بعض سامح لله اتركها لله وان شاء الله ربنا هيكرمك وهيخلف عليك ويمكن لما تسامح انسان ربنا يسامحك واكيد اكيد اكيد اخويا وحبيبي اكيد ربنا هيسامحك ان شاء الله بذكر سوره يوسف عشان اذكر الامه بنعمة بر الوالدين وصلة الأرحام والصدق والأمانة والعفو والتسامح والبر والقسط والمعاملة الحسنة للمسلمين ولغير المسلمين من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف مع بعض سورة يوسف تعالوا نعيش مع يوسف مع يوسف عليه السلام تعالوا نعيش مع يوسف الأحلام عايز أقول يعني ملحوظة جميلة أوي أوي يعني ذكرها بعض الأئمة إن يوسف عليه السلام هو ما بين إخواته أولاد سيدنا يعقوب قد إيه يا جماعة 12 كان من بينهم سيدنا يوسف وشهور السنة قد إيه 12 ومن بينهم شهر رمضان فيوسف عليه السلام بالنسبة ليعقوب كشهر رمضان بالنسبة لباقي شهور السنة وكما أن يوسف هو أحب أبناء يعقوب عليه السلام إلى قلبه ولله المثل الأعلى فشهر رمضان هو أحب الشهور إلى الله عز وجل اللمحة الثانية الجميلة قوي أن يوسف عليه السلام كان فيه من الحلم والصفح والعفو والرقة والرحمة ما غلب جفاء إخوته شوف إخواته عملوا معاه إيه رموه في البير وباعوه بثمن بخس وعملوا فيه وبعدوه عن أبوه وحبيبه وكرة عين 40 سنة ورغم ذلك كل اللي قاله سيدنا يوسف لما قابلهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين زي ما سيدنا يوسف كان فيه من العفو والرقة والرحمة ما غلب جفاء إخوته فرمضان فيه من العتق والمغفرة والرحمة والعفو والغفران ما غلب كل شهور السنة شفت التشابه عشان كده بقول لك يوسف عليه السلام في شبه كبير جدا جدا من شهر رمضان يعني يعني يوسف كنبي كريم في شبه عظيم جدا ب- من شهر رمضان كشهر كريم عشان كده عايزين ندخل على رمضان واحنا مشتاقين لشهر رمضان انا عايز اعمل الحلقه الاولى دي مقدمه عن شهر رمضان عشان نخش كده بروح عاليه جدا ونبدا بقى الكلام عن سيدنا يوسف عليه السلام من الحلقه الثانيه ان شاء الله عايزين نشتاق لشهر رمضان شوق عالي جدا عايز تخش على رمضان كلاكيت اول مره كانك اول مره تخش شهر رمضان كانك اول مره تصوم اول مره تقوم اول مره تقرا قران اول مره تصل الرحم وبر الوالدين اول مره تكرم زوجتك واولادك اول مره تنشر العلم اول مره تدعو الى الله اول مره تحس فعلا بالقرب الى الله سبحانه وتعالى حبيبي واخويا الجنه قريبه جدا قريبه قريبه لكن تزداد قربا في مواسم الطاعه الجميله الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم عايزك وانت بتشتاق لرمضان تحس المعنى اللي هقوله لك ده وهيجي معانا في تفسير سوره يوسف اللي هو ايه؟ سيدنا يوسف بعد 40 سنه لما ارسل قميصه مع اخوته مع البشير الرجل اللي هي- ياتي الى يعقوب يعقوب عليه السلام بمجرد ما خرجت القافله من مصر وسيدنا يعقوب فين؟ في جنوب فلسطين على بعد مئات الاميال بمجرد ما فصلت العير خرجت القافله ولما يعني شوف قد إيه، ولما فصلت العير قال ابوهم اللي هو يعقوب عليه- يعقوب عليه السلام قال اني لا اجد ريح يوسف ده ليه؟ شده الشوق الغريب العجيب جدا من يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام لو عندك الشوق دوت هتشم ريحه القدر وانت قاعد دلوقتي معايا في اول ليله وفي اول يوم من ايام رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده عايز اقول لك رمضان ده كانه اول رمضان يمر عليك في حياتك بجد اجتهد وان شاء الله هتشوف الخير اللي هتجنيه في الاخره لان اجر الصيام لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى الصوم لي وانا اجزي به ولم يحدد لان الصوم من الصبر وقد قال جل وعلا عن الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. حبيبي واخويا وحبيبي في الله واختي في الله في استعدادات عظيمه جدا وطوارئ بتحدث في السماوات السبع لا- لنا ولا انت يمكن درانين بها لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بها. ازاي ان السماوات السبع بتستعد لقدوم شهر رمضان وانا كمسلم ما استعدش لقدوم شهر رمضان. اسمع ايه اللي بيحصل في اول ليله من ليالي شهر رمضان والحديث رواه الترمذي باسناد الحسن قال صلى الله عليه واله وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضة الجن و- وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وينادي مناد من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أخ- أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة لا ده كمان حو- أخوي وحبيبي ده في باب مخصوص اسمه باب الريان والحديث رواه البخاري ورد أن في باب ري باب اسمه الريان باب مخصوص للصائمين لحضرتك ولحضرتك ولينا كلنا ربنا يجمعنا إن شاء الله على باب الريان إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواهم زاد الإمام الترمذي قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخله يعني باب الريان لم يظمأ أبدا من دخل من باب الريان لم يظمأ أبدا الله عشان كده عايزين نعمل خطة بقى جميلة أوي الليلة دي كده في عجالة سريعة كده إن شاء الله للاستعداد لرمضان وإحنا قلنا قبل كده لو تفتكر قلنا الفريق القومي لما بيجي يلعب ماتش بقى يعني حماسي داخل كأس أفريقيا ولا كأس العالم بيلعب بخطة 4 2 4 احنا هنعمل مش هنلعب بخطة 4 4 2 عشان نفوز بشهر رمضان نعمل ايه عشان بقى خطة 4 4 2 اربع حاجات هنعمله قبل رمضان ودي خلاص عدت بقى واربع حاجات في رمضان ودي موجوده لسه وحاجتين بعد رمضان الاربع حاجات اللي قبل رمضان يكفي اخويا وحبيبي ان انت تعرف اول حاجه رقم واحد ان انت تتعرف على فضائل شهر رمضان يكفي ان انت تعرف ان شهر رمضان ده من احب الشهور الى الله سبحانه وتعالى وان خلوف فم الصائم الريحة المتغيرة اللي بتخرج من من فم الصائم وهو صايم فمز أطيب عند الملك جل جلاله من ريح المسك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم وابن حبان واللفظ لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا حديث قدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك اطيب عند الله ايه من ريح المسك ثاني حاجه اخويا وحبيبي تشريف الله عز وجل والملائكه للصائم بالصلاه عليه آه، يعني حديث آه، عجيب جدا رواه ابن حبان باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين اللي بتسحره والسحور معروف ان هو عون على الصيام فما ظنك بصلاة المولى عز وجل على الصائمين الله شوف ال- المنحة الكريمة لا ده كمان في حاجة تانية يا حبيبي في للصائم دعوة لا ترد كما ورد في الحديث الذي رواه احمد بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم اول واحد الصائم حين يفطر اخويا وحبيبي ما تنساش اخوانك المسلمين في فلسطين في العراق وفي كل بلاد المسلمين المستضعفين ما تنساش وانت بتفطر قبل ما تدعي لنفسك او ادعي لنفسك وادعي لاخوانك في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان ادعي لحبايبك ادعي لنساء الامه ادعي لبنات الامه ان ربنا يرزقهم بالازواج الصالحين ادعي لنساء الامه ان ربنا يرزقهم بالذريه الصالحه ادعي لكل طلاب المسلمين ان ربنا ينجحهم ادعي لمرضى المسلمين ان ربنا يشفيهم ادعي لموتى المسلمين ان ربنا يرحمهم ادعي ادعي وكتر من الدعوات واحنا في العمره اللي فاتت كنت بقول لاخواني وحبايبي واخواتي واحنا في العمره بقول لهم يا ريت وانتوا بتطوفوا في الصحن كده حوالين الكعبه يا ريت ادعي لكل اللي حواليك وخليك ذكي قول يا رب يا رب تقبل كل اللي موجودين هنا يا رب يا رب يا رب ما تردهمش ابدا خائبين يا رب اقبل عمرتهم يا رب العالمين يا رب تقبل دعائهم يا رب العالمين يا رب اجبر كسرهم يا رب سد دينهم يا رب ارحمهم يا رب اشفيهم يا رب عافيهم والله العظيم حسيت بلذة جميلة قوي قوي وأنا بدعي نفسي دعاء قد كده لكن بخلي الدعاء كله للمسلمين اللي حواليا إحساس جميل قوي قوي قوي وخصوصا إن أنا حاسس كده وكأني شايف ملك بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم هو بيقول كما عند مسلم ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثله فحسيت كأن ملك بيقول لي ولك بمثل كل الملايين اللي في الحرم دولت اللي أنت عمال بتدالهم ولك بمثله يبقى للصائم دعوة لا ترد تاني بعدين تالت حاجة أو رابع حاجة الصيام كفارة للخطيئات في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل في أهله ونفسه وماله وجاره يكفرها خدوا بالكم بقى الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيه تاني من فوائد أنا بس بذكر لك بعض فوائد الصيام وإلا فالفوائد كثيرة جدا وتحتاج إلى يعني درس كامل أنا بحاول بقدر الإمكان أن أنا يعني أجمل هذا الكلام في أول حلقة عشان بعد كده نخش على طول على قصة سيدنا يوسف عليه السلام للصائم فرحتان ليه فرحتين كما ورد الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان فرحة حين فطري وفرحة حين لقاء ربي وده بيفكرني بقى يمكن حضراتكم فاكرين ما اعرفش قلت لكم قبل كده ولا لا الراجل الخواجة راجل أجنبي كان عايش في إحدى البلاد الأوروبية وبعدين أسلم على إيدين أحد إخواننا الأفاضل ربنا يحفظه فقال له أنا عازمك بقى إيه على أول يوم في شهر رمضان كان أسلم شهر شعبان قال له حاضر فالمهم راح عنده في اول يوم في شهر رمضان عشان يفطر عنده الاخ حاطط له بقى مائده كده جميله وحاطط له اكل وشرب وحاجات جميله وبعدين في الاخر حاطط له فرخه كامله قدام الخواجه قال له الخواجه دي بتاعت حضرتك قال له لا يا حبيبي انت كده ضحكت عليا انت كده بتضحك عليا قال له ليه قال له ليه إن النبي ما قالش كده قال له النبي قال ايه قال له النبي عليه السلام قال للصائم فرختان فيعني فدي فرخة واحدة يعني فعايزين التانية يعني يبقى للصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي شفاعة الصيام عايز تيجي يوم القيامة أخويا وحبيبي وأنت يوم القيامة جاي والنبي صلى الله عليه وسلم يوصف يوم القيامة يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق رؤوس أنا بجمع لك بالأحاديث والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما في اللحظة ديت تكون أنت يوم القيامة محتاج حد يشفع لك فتأتي شفاعة القرآن عايز تنجو من الفتن والمشاكل دي كلها تأتي شفاعة القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب منعته آه، منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى اذا تفوز بشفاعه الايه بشفاعه الصيام يوم القيامه الصيام ودي اخر نقطه الصيام سبب لدخول الجنه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما عند البزار بسند صحيح قال من ختم له بصيام يوم دخل الجنه من ختم له بصيام يوم ايه دخل الجنه الله يبقى دي اول حاجه قبل رمضان التعرف على فضاء رمضان تاني حاجه التوبه اخويا وحبيبي واختي الفاضله بالله عليك اللي مش هيتوب في رمضان هيتوب امتى اما كنتش تتوب في رمضان هتتوب امتى اليس من الخزي ان الاف الالاف تتوب وربنا يقبل توبتهم ويعفو عنهم ويغفر لهم وأنت لا يغفر لك ولا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى يبقى التوبة التوبة التوبة ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فلاح فلاح عظيم جدا انت تتوب الى الله سبحانه وتعالى وترجع الى الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة من ضمن الحاجات اللي قبل رمضان التحلل من المظالم. التحلل من المظالم ان انت لو عليك مظالم بالله عليك ابوس ايديك تحلل من المظالم، بقول لك ابوس ايديك والله لو اطول ابوس ايديك ابوس ايديك بس عشان تتحلل من المظالم انا خايف انك تصوم شهر رمضان كله وتدي كل حسناتك للي انت بتظلمهم. لو عليك بان رده لو مش قادر روح قول له سامحني وانا ان شاء الله ادي ادي مبلغ وه- وهكمل لو اغتبت حد اه، روح س- اطلب منه سامحك مش قادر قول اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته لو سعيت بنميمه ما بين اتنين روح اصلح ما بينهم قبل رمضان لو انك انت ظلمت ابوك او امك روح بوس ايديهم ورجليهم لو ظلمت حد من قرايبك روح استسمحهم واطلب منهم يسامحوك لو عملت اي حاجه ابوس ايديك وروح صالح الناس روح تحلل من المظالم حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري من كان عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار وانما التعامل يكون بالحسنات والسيئات تيجي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يوصف الحديث المرعب أنا بسميه الحديث المرعب حديث رواه مسلم لما بيقول أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمته من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج راجل كان فاضل يا جماعة راجل كان بيصلي راجل كان بيصوم زيكم راجل كان بيحج كان بيزكي بس عنده مشاكل وآتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يا الله خد بالك بقى إيه فيعطى هذا من إيه مش من صلواتي ما ممكن في صلاة مقبولة وفي صلاة مش مقبولة لا فيعطى هذا من حسناتي يعني من الأعمال التي قبلت دي مصيبة طب ما كان ممكن ربنا يعامله بالماينس يعني إيه يعني انت عليك آه، يعني آه، مظالم مثلا بمليون حسنه وانت عملت آه، نص مليون حسنه خلاص تيجي يوم القيامه تلاقي عليك نص مليون سيئه. الموضوع مش كده. الموضوع ان هو الحسره الكبيره انه يجي يوم القيامه يلاقي يلاقي جبال حسنات موجوده وفي نفس اللحظه يلاقي الجبال بتتنسف. ناس عماله تاخد منها حسنات حسنات لحد ما خلصت خلاص الجبال وفجاه لقى نفسه عاري بلا حسنه. طب عليك سيئات تانية عليك مظالم تانية خده من سيئاته وحطه عليه وثم يطرح في النار عياذا بالله رقم أربعة قبل رمضان الإكثار من الطاعات قبل دخول رمضان بيقولوا إن لعيب الكورة لو ما سخنش بيجي له شد عضلي كذلك العابد لو ما سخنش عبادة بيجي له شد قلبي بيجي في شهر رمضان تلاقي المساجد ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك في اول 10 ايام مليانه على اخرها والناس رايحه بقى الله اكبر اللي عمره ما كان بيصلي تلاقيه صف اول واللي عمره ما سجد لله تلاقيه ما شاء الله ماشي وداخل على المسجد وخشوع ايه وبكاء ايه وبعد 10 ايام كل سنه وانت طيب يعني عادت ريما آه، رجعت ريما لعادتها القديمه خلاص المساجد هجرت خلاص و- ليه جاله شد قلبي خلاص هو مش مستحمل القدر ده من العباده انه اصلا مش متعود طول السنه انه يعبد ربنا سبحانه وتعالى عشان كده احنا بنقول لا اتعود اتعود جرب و- وعود نفسك طول السنه على صيام نوافل وعلى قيام ليل وعلى عباده وعلى الصلاه وعلى عشان لما يجي شهر رمضان ما تفاجئش تلاقي نفسك انت اصلا متعود على كده فبالتالي يعني ايه ده عادي بالنسبه لك آه، ده الاربع حاجات اللي قبل رمضان الاربع حاجات اللي في رمضان بقى رقم واحد اخويا وحبيبي الاستعانه بالله ان انت تستعين بالله سبحانه وتعالى وتبقى عارف كويس جدا من جواك ان انت لو صمت ده مش مش بجدعنتك ولا بصحتك ولا بقوتك لا ده بفضل ربي سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك عظيما ان كل ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى مش بقوتي ولا بجدعنتي ولا بشطارتي مش عايزين ننظر لل- للموضوع النظرة القارونية إنما أوتيته على علم عندي أو هقول للصيام إنما أوتيته على قوة عندي الموضوع مش كده خالص لأن الصيام ما هوش جوع وعطش بس لا امتناع عن الصيام عن عن الطعام والشراب والشهوات وعن أي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى وتغضب نبينا صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله في الحديث الثاني رواه أحمد بسند صحيح أدنى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل والله يا معاذ إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رقم اثنين أخويا وحبيبي بالنسبة لحياة الأربع حاجات اللي هم في شهر رمضان استثمار كل لحظة في طاعة الله اوعى يعدي عليك شهر رمضان وانت مقضي حياتك كلها نوم بالنهار وفرجة على مسلسلات بالليل واسمك ايه جعان وعطشان لكن انت ما فزتش بحاجة سواء انك انت بس امتنعت عن الاكل والشرب اخوي وحبيبي شهر رمضان ده موسم ده موسم تتمنى الأمة كلها أن يكون طول السنة رمضان كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يسألون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان فإذا ما جاء شهر رمضان فصاموه وقاموه سألوا الله ستة أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان فكان العام كله يدور حول حول رمضان شفت ال- ال- المعنى ال- الجميل ده ده المعنى اللي عايزك تعيشه ده المعنى اللي نفسي ان انت تحس بيه رمضان وبس رمضان وبس ما تنفعش السنة من غير رمضان ابدا ما تصلحش السنة ما ما- يعني ما تشعر بقيمة السنة اصلا من غير رمضان ده انت طول السنة بتظبط حياتك كلها على رمضان بتقول ان شاء الله من هنا رمضان الجاي ان شاء الله ربنا يقدرني واعمل كذا وبعد رمضان اللي جاي يعني اربط حياتك كلها برمضان زي اللي ما كانش بيصلي وبعدين كانت مواعيد حياته كالاتي مواعيده هقابلك يا فلان آه، بين الشوطين ماشي وهقابل فلان بعد الفيلم بتاع الساعه 8 بالليل وهقابل فلان بعد المسرحيه بتاعه 12 بالليل وهقابل فلان بعد ال- مش عارف ايه انما لما يلتزم بقى يقول له قابلك بعد صلاه العصر هقابلك انت قبل صلاه الجمعه وهقابلك انت بعد الفجر وهكذا يرتبط حياته كلها بمواعيد الصلاه عايز برضه حياتك ترتبط بموعد شهر رمضان ربنا يجمعنا واياكم يا رب العالمين في رمضان آه، كل سنه ان شاء الله ويجمعنا على الخير دائما يبقى استثمار كل لحظه في طاعه الله اوعى تعدي منك لحظه الا في طاعه هتنام شويه احتسب وجدد النيه واحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي انا نايم اه لكن بحتسب ان انا لو صاحي دلوقتي هذكر ربنا هقرا قران هصلي هعمل اي خير فيحسب لك من الاجر ما لم تعم... ما لم تفعله بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى تستثمر كل لحظه في طاعه الله سبحانه وتعالى رقم آه ثلاثة الدعوه الى الله التامين الحلال التامين الوحيد الحلال في الكون ده كله هو الدعوه الى الله ان انت بتؤمن على عبادتك انا بعبد ربنا والحمد لله بصوم وبصلي وبعمل خير فجاي شهر رمضان فوانا في شهر شعبان او وانا في شهر رجب اجتهدت على اتنين تلاتة فالتزموا فصاموا شهر رمضان فانا صمت وهم صاموا فاتحسب في ميزانهم واتحسب في ميزاني يبقى انا كده يعني عشان كده انا بسال اخواني واخواتي نفسك تصوم شهر رمضان السنه دي كم مره؟ قول لي كم مره زي ما هو شهر واحد اقول لك لا والله ما بهزر نفسك تصومه كم مره سؤال وعايز اجابه نفسك تصومه 10 مرات خلي تسعة كمان يلتزموا معاك ويصوموا شهر رمضان يبقى انت صمت رمضان 10 مرات نفسك تصوم شهر رمضان ده 100 مرة خلي 99 يلتزموا على ايديك ان شاء الله والهداية بيد الله سبحانه وتعالى يعني ان عليك الا البلاغ خلي 99 يلتزموا ان شاء الله ويصوموا رمضان ويبقى كل ده في ميزان حسناتك وكانك صمت 100 رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى هو ده التامين على العباده رقم أربعة في اخر رمضان حسن الظن بالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا في آخر رمضان أخويا وحبيبي وإحنا دلوقتي في أول يوم في رمضان يعني ربنا يبارك فيكم في آخر يوم في رمضان قول أنا عندي حسن ظن يعني بالله سبحانه وتعالى ان ربنا هيقبل مني صيام الشهر ده كله وهيقبل مني القيام والذكر والقرآن والدعوة إلى الله وبر الوالدين وصلة الرحم وإطعام الفقراء وزكاة الفطر إن شاء الله هيتقبل منه كل ده خلي عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى لو أحسنت الظن بالله فالله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وفي رواية إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله يعني سبحان الله ربنا يكرمنا ويكرمك ويرزقنا واياك حسن الظن. اخر حاجتين اخويا وحبيبي اخر حاجتين هنعملهم بعد رمضان، اول حاجه الثبات على الطاعه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا رب ثبت قلوبنا على الايمان، كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وفاكرين انت طبعا عبد الله بن مسعود والحديث رواه احمد بسند صحيح لما النبي عليه السلام كان معدي على بيت ابن مسعود هو ابو بكر وعمر وبعدين فجاه لقى ابن لقى ابن مسعود بيصلي قيام الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد يعني عبد الله ابن مسعود فابن مسعود كان خلص بقى خلاص صلاه فجلس يدعو فقال النبي سل تعطى أي دعاء ستدعوه الآن مستجاب إن شاء الله بوحي من الله إلى رسول الله وإذا بابن مسعود الذي تربى بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ثبات اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد فقال النبي آمين والله كنت أتمنى أن احنا ندعو دعوة زي كده ويؤمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم الثبات ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا اوعى اوعى تعمل زي اللي مسكت كنفة وقعدت تخيط فيها وتحط فيها الخيوط ثلاث شهور وبعد الثلاث شهور راحت ماسكه الخيط وراحت فكاه كله يعني دي ممكن تكون عقله مش ممكن اهو تخيل بقى واحد بيصوم طول الشهر صيام وقيام وقراءة قرآن وذكر لله سبحانه وتعالى وامتناع عن الطعام والشراب والشهوات وحارم نفسه من كل حاجة يعني ويجي بعد الشهر يقوم واقع في كبائر في العيد ويعمل مصائب ويقع في مظالم ويضيع كل حاجة ويكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكث اوعى تعمل كده لأن الشياطين مسلسلة طول الشهر يجي بقى مع أول ظهور هلال شوال كل الشياطين عايزة تفترسك عايزة تاكلك عايزة توقعك في مصائب فاحترس أخويا وحبيبي ربنا يبارك فيك آخر حاجة من ضمن الحاجتين اللي بعد رمضان إن عايزك تشكر ربنا سبحانه وتعالى وما توفيقي إلا بالله ارفع الشعار دوت ارفع شعار سيدنا شعيب وما توفيقي إلا بالله والله هو اللي ربنا اللي وفقك سبحانه وتعالى ربنا اللي خلاك تقف في صلاة التراويح وتصبر وتثبت وتستحمل وتتلذذ هو اللي خلاك إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك أقامك في صلاة التراويح وغيرك قاعد على القهاوي غيرك يقول لك هو ليل رمضان ده هو محلاها السهر بقى في رمضان ويروح بقى ال- ال- الخيمة الراقصة في الخيمة ال- الرمضانية يقول لك استمتعوا بالسحور الراقص حتى السحور رقصوه المهم يعني سبحان الله وإيه يعني وعايش في دنيا تانية خالص وأنت قاعد ما شاء الله بتتعايش مع كتاب الله عمال تقرأ عمال تستزيد عمال بتتزود عمال بتغذي قلبك بكلام ربنا سبحانه وتعالى شتان بين مشرق ومغرب فرق كبير قوي قوي يا اخويا وحبيبي بينك وبينه عشان كده عايزك تشكر ربنا يعني لئن شكرتم لازيدنكم وكم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اخويا وحبيبي هنعيش ابتداء من الحلقه القادمه ان شاء الله وانا ذكرت هنا بالذات سيدنا يوسف وذكرت سيدنا ذكرت رمضان شهر رمضان لسبب ال- ال- الشبه العجيب اللي قلته لك ده شهر رمضان 12 اه، السنه 12 شهر فيها شهر رمضان هو احب الشهور الى الله ولله المثل الاعلى ويوسف عليه السلام بين يعني 12 اخ اولاد سيدنا يعقوب هو احبهم الى يعقوب عليه السلام فعشان كده ذكرت واتكلمت النهارده عن استعدادك لشهر رمضان ونبتدي من بكره ان شاء الله ان احيانا الله عز وجل على خير مع بدايه قصه سيدنا يوسف عليه السلام يوسف الاحلام يوسف الاحلام اللي بحلم من جوايا ان كل شباب الامه كل شباب الامه بلا استثناء يكونوا في عفه يوسف وبذكرهم بقول الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه احمد بسند صحيح لما جاء وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا فاقترب النبي منه وقال أترضاه لأمك أترضاه لخالتك لعمتك لأختك ل... قال لا يا رسول الله والذي بعثك بالحق فوضع النبي يدها على صدره وقال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لخالتهم إلى آخره ثم وضع يده على صدره وقال اللهم حصن فرجه وطهر قلبه واغفر ذنبه فخرج رجل وقال والله لم ألتفت إلى شيء من ذلك أتمنى يكون كل الشباب في عفة يوسف عليه السلام أتمنى تكون الأمة في عفو ورحمة يوسف والأمة ترحم بعضها عشان ربنا يرحمها ارحموا ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم من لم يرحم لم يرحم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أخويا وحبيبي إن شاء الله نتقابل غدا إن شاء الله مع أول يعني بداية قصة سيدنا يوسف مع يوسف الأحلام أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته